السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع من روائع الأحاديث القدسية وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله عنوان حلقة الليلة بعنوان لا للخصام أظن احنا في شهر جميل مبارك ربي يجعله بركة علينا وعلى المسلمين في كل مكان يا رب ويسعد قلوبنا ويألف بين قلوبنا يا رب العالمين لا للخصام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي في الحديث الذي رواه مسلم جزء منه نبوي وجزء منه قدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس وفي رواية تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا يعني أجلوا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا في رواية الإمام أحمد أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يقول لملائكته ذروهما حتى يصطلحا يعني سيبوا العبدين دولت لحد ما يصلح لو اصطلح هنغفر لهم ربنا يغفر لهم ولو لم يصطلح تؤجل المغفرة ففي هذا الحديث بيخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة بتتفتح كل يوم اثنين وكل يوم خميس يبقى الجنة ليها حالتين الحالة الأولانية موجودة طوال 11 شهر في السنة بتتفتح في, في الأسبوع مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان الوضع بيختلف في شهر رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن أبواب الجنة بتفتح طول الشهر وتغلق أبواب النار طول الشهر يبقى أبواب الجنة في شهر رمضان بتتفتح طول شهر رمضان من أوله لآخره وأبواب النار بتغلق طول الشهر من أوله لآخره في بقية أيام السنة في ال11 شهر التانيين الجنة تفتح يومين في كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس فدي نعمة عظيمة جدا إن أبواب الجنة تبقى مفتوحة يوم الاثنين تبقى مفتوحة يوم الخميس ويضاف إلى ذلك نعمة أخرى إن المولى عز وجل مع فتح أبواب الجنة يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا صنف معين يؤجل مغفرته يبقى تؤجل المغفرة في حق صنف واحد إيه هم اللي هم المتشاحنين والمتخاصمين ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة أنظروا هذين حتى يصطلحا سيبوهم بقى كده لحد ما يصطلحوا هما الاثنين طيب هل يجوز الخصام الأصل في الخصام أنه لا يجوز خصوصا إذا كان لأمر من أمور الدنيا فإذا كان لأمر من أمور الدنيا فلا يجوز الخصام فوق ثلاث قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الاثنين اللي متخاصمين قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا لا يحل لمسلم ده أول الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا لكن في بقى منحة عظيمة قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام عشان كده سيدنا علي بن أبي طالب في يوم من الأيام حصل خصام بينه وبين واحد فقال له يا أمير المؤمنين ائتني فصالحني قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام ووالله لأنت خير مني شوف المعنى الجميل ده فقال لك يعرضان يلتقيان فيعرض هذا مش عايز يسلم ويعرض هذا الشيطان بيتدخل بقى ما بينهم مش معنى أنا اللي أبدأ بالسلام هو أحسن مني في إيه هو ابن مين عشان أبدأ بالسلام لا يا حبيب قلبي الموضوع مش كده أنت بتعملها لله سبحانه وتعالى فقال يعرضان يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما أفضل واحد في الاثنين عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبدأ بالسلام لكن يجوز الهجر للزجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الهجر لو كان لأمر من أمور الدنيا لا يجوز أن يستمر بعد ثلاثة أيام لازم بل يجب على المسلم أنه يقطع الخصام ده ويروح ويصالح أخوه أو أخوه يصالحه لابد يصطلح وإلا الاثنين هيتحرموا من المغفرة بسبب هذه الفعلة بسبب هذا التشاحن بسبب هذا الخصام أما بقى لو كان بيهجره من أجل الزجر زي إيه أخويا أو صديقي أو صاحبي واقع في معاصي كثيرة أو واقع في بدعة ومش عايز ينتهي وذكرته بالله بكل لين وبكل رحمة ولا يريد أن ينتهي فيجوز أن أنا أهجره من أجل أن أنا أزجره عن المعصية أو عن البدعة قد إيه بقى الهجر دوت ملوش وقت مش بقى ثلاث أيام لا ممكن يستمر كتير ممكن يستمر شهر اتنين وتلاتة واربعة وما يبقاش عليا أي ذنب ولو فتحت أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس يتغفر لي لأن أنا هجرته من أجل الله سبحانه وتعالى ولذلك سيدنا النبي كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم هجر الثلاثة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وأمر أصحابه أن يهجروهم لمدة قد إيه يا جماعة لو فاكرين خمسين ليلة خمسين يوم بلياليهم واخد بال حضرتك الله طب ما النبي بيقول ما تهجرش فوق ثلاث ايام ده هو هجرهم خمسين ليله قال لك لان الهجر هنا كان للزجر كان هجر من اجل الله وليس من اجل دنيا يبقى وضح لنا كده المساله لو هجر من اجل دنيا لا يجوز فوق ثلاث ايام وان حصل في الهجر فوق الثلاث ايام يتحرموا الاثنين من المغفره مؤقتا لحد ما يتصالحوا لو اتصالحوا ربنا سبحانه وتعالى يرزقهم المغفره طيب ولو كان هجر من اجل الدين واخد بالك يبقى ما تحرمش من المغفره لان انا خصمته لله طيب لو كان خصامي ليه هيفسده يعني بمعنى ان انا شفته مثلا بيعمل معصيه فلو هجرته وخصمته هينتقل من المعصيه دي الى معصيه اسوا او هيصر على المعصيه اللي عليها ديت بسبب انه هيعند معايا يبقى في الحاله ديت لا يحل لي أن أهجره لأن أنا بهجره من أجل أن ينصلح حاله أما لو كان هجري هيفسد حاله يبقى أنا ما هجروش وضحت المسألة كده لمتها لك كلها في ثلاث دقايق عشان بس تبقى عارف إيه أنواع الهجر وأهجر إمتى وما أهجرش إمتى طيب هذا الإنسان اللي متخاصم مع أخوه فوق ثلاث أيام من أجل دنيا من أجل فلوس من أجل أي حاجة من أمور الدنيا فهذا الإنسان لو فتحت أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس يغفر لكل إنسان إلا الاثنين دولة يتأجلوا المغفرة في حقهم ليه؟ علشان يصطلحوا لو اصطلحوا ربنا يغفر لهم طيب إذا كان الصلح ما بينهم صعب شوية يعني ده مكسوف وده مكسوف أو ده متكبر وده متكبر فلا مانع أنهم يوسطوا ما بينهم واحد يصلحهم إيه المشكلة؟ ويجوز الكذب في تلك اللحظة تخيل حضرتك والحديث رواه مسلم أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في ثلاثة مواضع في الإصلاح بين المتخاصمين وفي حديث الرجل لامرأته وحديث المرأة لزوجها وعند الحرب ان انت مثلا يعني ايه مثلا ليه اخين متخاصمين مع بعض فيجوز ان انا اروح اقول لفلان بقى انت مخاصم فلان ده راجل عمال بيذكرك بكل خير وبيحبك و... ونفسه يجي يصالحك بس والله العظيم مكسوف يجي معقولة اه ده بيحبك جدا ده عمال يعني ده انا ده عمال بيقول فيك قصايد واخد بالك وتروح تقول نفس الكلام للتاني الراجل بيحبك وعمال بيقول عنك كل خير ونفسه يجي يصالحك بس مكسوف يا خبر ابيض انت كده وفقت الاثنين مع بعض وصالحتهم لك اجر رغم ان انت كدبت واحد بيكلم زوجته مش في الامور الماديه انما في الامور العاطفيه فقط بتحبني يا ابو فلان طبعا بحبك ده انت نمني عينيا وروح قلبي وده انا لما بشوفك يا حبيبه قلبي بيحصل لي يعني تضخم في الاحاسيس وورم في المشاعر وببقى مش عارف اقول لك ايه يعني ببقى ببقى طاير من الفرحه خد بالك اه يجوز نقول لك الكلمتين الحلوين دولت عشان يطيب خاطرها مفيش مشكله خالص ولا حرام الج... الكذب على العدو واحد مسلم وقع اسير في ارض كفار سالوه بلدك فيها اسلحه فين ولا فيها ده فين ولا مش عارف ايه واستعداداتها يجوز انه يكذب عليهم عشان ما يضرش بلده لان بلده دي, دي اغلى حاجه في حياته واخد بال حضرتك يبقى اذا دي الثلاث مواضع فيجوز انه يكذب عليهم عشان يصلح ما بينهم طيب لو اصلح ما بينهم يوم ما يتصالحوا هما الاثنين يتغفر لهم خلاص بقى ما هم اتصالحوا وفوق ده كله بقى اللي اصلح ما بينهم ياخد ويفوز بدرجه اعظم من درجه الصيام والصلاه والصدقه ده مش كلامي والله ده كلام حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل ركز معايا من درجه مش من العمل من درجه الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة ألا إنها لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن أفضلية العمل لأن معنى الكلام ده واحد يقول لك خلاص بقى أنا أصلح ما بين الناس ولا هصوم ولا هصلي ولا أتصدق خلاص بقى ده أفضل منهم بقى قال لك لا النبي لا يتكلم عن أفضلية العمل إنما يتكلم عن أفضلية الدرجة عشان كده قلت لك ركز مع اللفظ ده قال اخبركم بافضل من درجه ما قالش بافضل من العمل واخد بالك افضليه الدرجه والمعنى الثاني ان بعض العلماء قالوا ان الاصلاح ما بين المتخاصمين افضل من نوافل تلك الاعمال نوافل الصيام زي صوم الاثنين والخميس ونوافل الصلاة زي قيام الليل ونوافل الص- الزكاة زي الصدقة واخد بال حضرتك طيب ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث رواه البخاري لما حب أنه يخرج للصحابة عشان يخبرهم بليلة القدر موعد ليلة القدر النبي كان عارفه على فكرة النبي عرف موعد ليلة القدر هي ليلة ايه هي اما 21 23 25 27 29 هي في ليلة من الليالي الوترية اللي في العشر الاواخر النبي عرف الليلة بالتحديد هي انهي ليلة وخرج من بيته من غرفة أمنا عائشة عشان يبشر الصحابة بموعد ليلة القدر عشان بقى يتحراها كل سنة ويفوزوا وإحنا من بعدهم طبعا فلما خرج وجد رجلين يتشاحنان اتنين بيتخانقوا واخد بال حضرتك فلما طلع فشافهم بيتخانقوا فرفع علم الليلة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة أما إني كنت قد علمت ليلة القدر وخرجت لأخبركم بها فوجدت فلانا وفلانا يتشاحنان فرفعت الليلة أو فرفع علم الليلة مني فتحروا ليلة القدر في العشر الأواخر في الوتر منها يبقى بشؤم الخصام رفع العلم بليلة القدر عشان كده قلنا عنوان الحلقة لا للخصام يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين ويا أمهاتنا ويا أبائنا ويا حبايبي ويا أهلي ويا ناسي أبواب الجنة بتتفتح كل يوم اتنين وخميس وانتوا في شهر رمضان مفتوحة أبواب الجنة كل يوم وهيتغفر لكل إنسان لا يشرك بالله شيئا إلا الاتنين المتخاصمين بقى معقولة أدخل رمضان وأصوم وأصلي والتراويح وما شاء الله وتهجد و... و... و... وصدقات وصلة رحم و و يبقى في خصام مع حد واتحرم من المغفرة اوعى الحق نفسك النهارده وأي حد أنت متخاصم معاه من أجل دنيا صالحه ولو متخاصمه من أجل دين لو كان خصامه سيصلحه ما فيش مشكلة لحد ما ينصلح ولو كان خصامك ليه سيفسده لا بلاش اقطع بقى الخصام وصالحه والأفضل بقى إن احنا كلنا نتصالح ونتصافى ولله مش عشان حاجة هتقول لي هو أحسن مني في إيه هتقول لي هو اللي غلط هتقول لي هو اللي بدأ أقول لك أنت بتعملها لله انت مش بتعملها عشان حاجة انت بتعملها لله ربنا يرزقنا واياكم يا رب نعمة العفو واوعى تفتكر ان انت لما تعفو عنه هيبقى انت في نظره م- مش لا لا لا لا ده النبي قال كده بقى صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه الله اكبر ربنا يجعلك عزيز عنده سبحانه وتعالى وعزيز عند البشر ربنا يا رب يؤلف بين قلوب المسلمين جميعا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته